المكتبة الصوتية لقداسة البابا المعظم الأنبا سنين الثالث تقدم لكم محاضرة قداسة البابا لطلبة الكلية الإكليريكية في موضوع دوام بتولية السيدة العذراء وذلك يوم الثلاثاء المبارك الموافق 21 3 1989
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أكلمكم اليوم عن خلاف بيننا وبين البروتستانت في موضوع دوام بتولية السيدة العذراء الاعتراضات التي يقدمها البروتستانت هي الآتية دايما بنشوف كل أفكارهم علشان لا نخفي شيئا مما يقولونه وبعدين نبتدي نرد على الكلام ده في بعض نقط بيقولوها هي ايه اولا عبارة ابنها البكر عبارة ايه ابنها البكر موجودة في متى واحد خمسة وعشرين وفي لوقا اتنين سبعة متى واحد خمسة وعشرين بيقول ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر كلمة ابنها البكر بيقولوا معناها ان ده البكر يبقى بعديه في اولاد تانيين وموجودة في لوقا اتنين سبعة فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المسجد وبعدين كلمة امرأتك في متى واحد عشرين الملاك قال له قال الملاك ليوسف لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيه هو من الروح القدس فبيعتبروا كلمة امرأتك يعني زوجتك وتعبير امرأة عموما فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته يقول له دي بقت زوجته في متى واحد أربعة وعشرين وكلمة لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر يبقى كأنه بعد ما ما ولدت ابنها البكر كأنه عارفها وبعدين في متى واحد تمنتاشر يقول فيوسف رب... آه بيقول كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس فبيعتبروا قبل أن يجتمع يعني اجتمعوا بعد كده متى واحد 18 ومن ضمن ال... الأشياء الأخرى التي يستندون عليها عبارة أخوته أخوة المسيح كما ورد في متى 12 46 يقول وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه وأخوته قد وقفوا خارجا طالبين أن يكلموه فقال له واحد هو ذا أمك وأخوتك واقفون خارجا طالبين أن يكلموك أخوته متى 12 46 و 47 وفي متى 13 من آية 54 ل 56 ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات أليس هذا ابن النجار أليست أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا أوليست أخواته جميعهن عندنا فمن أين لهذا هذه كلها وفي أعمال واحد أربعتاشر ما يشبه هذا الكلام فيقول إيه لما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا إلى آخره ويهوذا أخو يعقوب وكانوا مع النساء ومريم أم يسوع ومع أخوته ومع إيه إخوتي في غلطية واحد آية 18 و19 يقول بولس الرسول انه صعد الا الرسل الذين كانوا قبله بيقول آه، صعدت الى اورشليم لاتعرف ببطرس فمكثت عنده خمسة عشر يوما ولكنني لم ارى غيره من الرسل الا يعقوب اخ الرب دي الايات اللي بيعتمد عليها البروتستانت واحنا هنناقشها ايه ايه اول عباره هي الرد على كلمه الابن البكر كلمه الابن البكر لا تعني ان هذا البكر له اخوه لا تعني انما كلمه بكر لها معنى تاني يعني مثلا في خروج 13 واحد واثنين كلم الرب موسى قائلا قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني اسرائيل من الناس ومن البهائم انه لي اذا البكر هو فاتح الرحم سواء كان ابنا وحيدا او ولد بعد منه اولاد يعني ما تفتكروش الابن البكر يعني الابن الاكبر وسط اخوه لا الب... الابن البكر يعني كل فاتح رحم يعني المولود اولا يقولوا ال first born المولود ايه اولا دي يعني البكر وجايز بعد منه يجي اخوات وجايز ما يجيش غيره يعني افرض ان امرأة ولدت ولد واحد نقول ابن بكر ولا لا وفي نفس الوقت هو ابن بكر وابن وحيد فكل ابن وحيد هو ابن بكر ولكن ليس كل ابن بكر وحيد فالابن الوحيد هو ايضا بكر يعني لما نيجي في الكهنوت القديم قبل الكهنوت الهاروني قدس لي كل بكر كل فاتح رحم فكان الابن البكر يعتبر مقدس للرب سواء سواء جه بعده اولاد او ما جاش او مثلا اذا كان من البهائم فبيعتبر يقدم ذبيحه للرب سواء ولدت او ما ولدتش الحيوان يعني ده بكر ما يقولش انتظر لما اشوف هيجي بعد كده ولا ما يجيش ويبقى بكر ولا ما يجيش بكر يعني ايه يعني فاتح رحم ملهاش معنى غير كده يعني غلطة انك انت تسمي البكر هو اكبر الاخوة لا كل بكر كل ايه فاتح رحم حتى لو كان لوحده مفيش غيره واكبر دليل على كده احنا خدنا دي في خروج 13 أكبر دليل على كده إن ربنا يسوع المسيح حصل معاه نفس الأمر كابن بكر فلما ولدته العذراء ما دام ابن بكر يبقى تقدم عنه الذبيحة اللي جت في الكتاب ولما في لوقا 2 من آية 22 ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب يقدموا للرب لأن بيقول كل ابن بكر فتح راح يقدم للرب كما هو مكتوب في ناموس الرب إن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب يعني قدموه للرب على اعتبار انه البكر اللي فاتح رحم ما انتظروش بقى لما يشوفوا العذراء تخلف بعد كده ولا ما تخلفش اعتبر بكرا لانه فاتح رحم ما مش معناها انه اكبر الاخوه كلمه بكر تعني انه لم يولد اولاد قبله يعني ان لم يولد اولاد ايه قبله فهو اول واحد ال first born ذكر لكن لا تعني ان بالضروره يتولد اولاد بعده فجايز يكون ابن بكر وفي نفس الوقت ابن وحيد هكذا مثلا في ضرب ابكار المصريين لما الملاك ضرب الابكار ضرب كل ابن بكر مش ضروري ان ليه اخوات او ملهوش كفايه ان هو البكر هو الفاتح الرحم ده المسيح اعتبر بكرا من يوم الاربعين لان في يوم الاربعين قدموا عنده عنه التقدمة الخاصة بالابن البكر ما انتظروش لما يشوفوا العذر اتخلف ولا لا دي حكاية ايه الابن البكر عبارة امرأتك عبارة ايه امرأتك كلمة امرأة ممكن تطلق على الخطيبة ولا تعني اطلاقا اي زواج لا تعني ولعلكم تعرفون ان لقب امرأة اول ما جه في الكتاب سميت حواء امرأة لانها من امرئ اخذت فاصبح لقب امرأة عن خلقها وليس عن زواجها من جهة زواجها سميت حواء لأنها أم لكل حي لكن كلمة امرأة أطلقت على أطلقت على حواء ما كانش اسمها حواء ساعتها يعني أول اسم لها سميت امرأة أولا وهي بكر وهي بتول وهي لم تتزوج بعد ولم تجتمع مع آدم ولم تخطئ ولم تطرد من الجنة ولا حاجة منها وسميت امرأة فكلمة امرأة لا تعني زوجة مخلفة بدليل بدليل ايه آه لما العذراء حبلت من الروح القدس ويوسف أراد تخليتها سرا إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داوود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك وهي ساعتها لا كانت لا خلفت لا المسيح ولا غيره إذا كلمة امرأتك لا تعني إنها امرأة متجوزة مخلفة الملاك بيقول له لا تخف أن تأخذ مريم إيه امرأتك وكانت لسه ما خلفتش لا المسيح ولا أي أحد آخر كما يدعي البروتستانت وهي لسه فكلمة امرأتك بتطلق على الخطيبة كما تطلق على الزوجة يعني الاثنين بيطلق عليهم كلمة امرأة فلا تعني شيئا يعني ممكن تعبير حتى قبل الزواج حتى قبل الحبل حتى قبل الإنجاب تسمى امرأة بيقول له خذها بما لأنك أنت متعهد بها أمام الله والناس وليس لكي تتخذها زوجة يعني خذها لكي تحفظها وترعاها وليس لكي تنجب منها والكتاب المقدس فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع على تسمية الخطيبة اه امرأة يعني تعبير العبراني والكتاب المقدس يدل على كده خذوا مثلا تسمية 22 آية 23 و 24 شوفوا الكلام بيقول إيه إذا كانت فتاة عذراء بنتكلم على فتاة عذراء إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها فاخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه سماها امرأة صاحبه بينما بيقول إذا كانت عذراء فتاة عذراء مخطوبة لرجل يعني لسه ما جوزتوش فأطلق على الخطيبة امرأة لأنه إيه أذل امرأة صاحبه واضحة الآية دي في تسنية 22 آية 25 لا آية آية 24 في تسنية كمان 20 سبعة بيقول ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها فليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب قال انك انت لما تروح تحارب لما تروح تحارب الناس الضعفاء اللي قلبهم ضعيف ما تاخدهمش معك في الحرب اذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوم اكثر منك فلا تخف منهم لان معك الرب الى اخره وبعدين الكاهن يقول لهم اسمع يا اسرائيل ان قربتم اليوم من الحرب على اعدائكم لا تضعف قلوبكم لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم الى اخره ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع الى بيته يعني واحد بنى بيت ولسه ما سكنش فيه وقلبه تعبان احسن يموت في الحرب يروح يرجع بيته ما يروحش الحرب لئلا يموت في الحرب فيدشبه رجل آخر ومن هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل آخر ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها سماها امرأة وهي خطيبة ولم يأخذها يعني لسه ما عاش معاها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر ففي تثنية عشرين وتثنية 22 سمى الخطيبة امرأة ده تعبير معروف في الكتاب ومعروف في العرف اليهودي يعني كلمة امرأة تعني الأنوثة ولا تعني الزواج خطب امرأة يعني خطب أنثى وحواء كان اسمها امرأة قبل أن تتزوج آدم سميت امرأة تدل على الأنوثة وليس على الزواج موجودة في تكوين ثلاثة عشرين في لوقا اثنين أربعة وخمسة بيقول إيه بيقول فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة المعصرة إلى اليهودية إلى مدينة داوود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داوود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبل فسماها امرأته وهي مخطوبة ولم يعاشرها يبقى كلمة امرأة ما ناخدهاش بمعنى زوجة معاشرة وإنما تطلق على الخطيبة تطلق على أي أنثى في تعبير الكتاب المقدس وفي تعبير العبرانيين في ذلك الزمن وفي متى اثنين نجد ما يشبه هذا أيضا متى 2 11 في قصة المجوس أتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه يعني بعد ما والدته سموها أمه ما قالوش كلمة امرأة حتى وبالنسبة للرعاة برضه نفس الوضع قالوا الطفل وأمه وبالنسبة للهروب إلى مصر برضه الطفل وأمه ما جابوش كلمة امرأة يبقى خلصنا من عبارة البكر وخلصنا من عبارة امرأته نيجي لقبل أن يجتمع قبل أن إيه يجتمع في متى واحد 18 بيقول ولم يعرف آه لم يعرفها حتى والدة ابنها البكر دي نفس الوضع قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس في متى واحد 18 أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبل من روح القدس غرض الكتاب من كده أن يثبت الميلاد البتولي مش غرضه قبل أن يجتمع يعني بعد كده اجتمعوا لا يعني قصدي يقول قبل أن يجتمع يوسف معها وجدت حبلة يعني كانت ما تزال بتولا وعذراء فهو يريد أن يثبت يعني غرض الإنجيلي يريد أن يثبت بتولية العذراء أثناء ولادتها وأنها لم تكن تعرف رجلا هو ده اللي مقصود مش مقصود ان بيتكلم بعد كده جاله اولاد او لا هو بيقول انها وجدت حبلى قبل ما يجتمع معاها يوسف يعني ما هو كان كخطيبه ليه تعتبر امرأته ممكن ان يجتمع معها لكن قال ان ما حصلش حاجة فيبقى الولادة ولادة بتولية عذراوية ليه قصده دي قصده دي حاجتين اول حاجة اثبات لاهوت المسيح من ناحية انه لم يولد من زرع بشر وانما ولد من الروح القدس عشان كده قال الذي حبل به فيها هو من الروح القدس وعشان كده قال لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله فكون ان المسيح لم يورد من زرع بشر معناها ان له اب هو الله فدي تثبت لاهوته وانه حبل به من الروح القدس وتاني حاجة في هذا الميلاد البتولي انه لم يرث الخطية الاصلية او الخطية الجدية فما دام لم يرث خطية يستطيع أن يموت عن خطايا غيره لكن الخاطئ يموت عن خطاياه هو فأدي المقصود لكن مش مقصود قبل أن يجتمع يعني بعد كده اجتمعوا فإذا كان قبل أن يجتمع معها وجدت حبلة فكان بالأولى بعد ما ولدت وشاف المعجزات إلى آخره دي هنقولها بعدين كلمة لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر أو إلى أن ولدت ابنها البكر يعني الكلمة اللي بيترجموها بالإنجليزي تل أو أنتل فالقديسين في تفسير هذه العبارة بيقول كلمة حتى تعود على ما قبلها ولكن لا يعني ان اللي بعديها عكسيها لا يعني اللي بعديها ايه عكسيها وجابوا امثلة كتيرة لما ميكال هزأت بداوود حينما رقص في استقبال تابوت العهد في صمويل الثانية ستة ثلاثة وعشرين بيقول لم تلد ميكال حتى ماتت مش معناها حتى ماتت يعني بعد ما ماتت ابتدت تولد لكن كلمة لم تلد حتى ماتت يعني لغاية لما ماتت ما ولدتش لكن مش معنى كده انها ولدت بعد كده او مثلا قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موضعا لقدميك مش معناها ان بعد ما اضع اعدائك موضعا لقدميك يبقى ما تجلسش عن يميني أو ها أنا معكم كل الأيام إلى نهاية الدهر أو حتى نهاية الدهر مش معناها أن بعد نهاية الدهر أسيبكم فلم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر برضو كل دي لإثبات الميلاد البتولي لم يجتمع لم يعرفها كل دي لإثبات الميلاد البتولي وطبيعي إن الذي لم يعرفها قبل أن تلد يبقى بعد ما ولدت ورأى المعجزات العجيبة والرؤى العجيبة والملائكة والنبوات مش ممكن أبدا يعرفها بعد ذلك وخصوصا إذا كانت وهي عذراء قد حبلت وهي عذراء قد حبلت ويوسف الصديق يعرف هذا جيدا من كلام الملائكة له فلا شك أن يوسف وهو رجل بار كما قيل ويوسف رجلها إذ كان رجلا بارا لا شك أنه كان يعرف النبوءات وخصوصا ما ورد في إشعياء النبي أشعية سبعة هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل وعمانوئيل يعني الله معنا وطبعا مش بس كده ده في كلام الملاك, الملاك, الملاك ليه قال له هذا الكلام قال له فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يقل الشعب ايه من خطاياهم وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا فهي تولد ابن يبقى هو عمانوئيل الله معنا بتخوف يوسف لا يمكن ان يقترب اليها وهي والدة الاله فاذا كان دي موجودة في اشعية سبعة فيشوف ما قيل في اشعية تسعة أشعية تسع آية ستة لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام مش ممكن يوسف بعد كل هذا يجرؤ أنه يقترب إلى العذراء كزوج وهي والدة الإله وخدوا مثلا في لوقا واحد ثلاثة من أربعة وثلاثين آه برضه موجودة في دي وها أنت ستحبلين من آية 31 وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب كرسي داوود أبيه ويملك على بيت يعقوب الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت الملاك كيف يكون لي هذا وأن لست أعرف رجلا أجاب الملاك وقال للروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وبعد كده أليسابات قالت من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي مش معقول بعد كل هذا يجرؤ يوسف أن يقترب إلى العذراء فاضل بقى عبارة إخوته عبارة إيه إخوته وحكاية هي اخر حاجة وبعد كده شوية ملاحظات ونبقى خلصنا عايز في عبارة اخواته دي تفتحوا اذنيكم معايا و وتخلوكوا فاهمين تتابعوا الكلام اول نقطة اقولها في عبارة اخواته ان على حسب كلام الكتاب المقدس وعلى حسب العرف اليهودي كانت كلمة أخ تطلق على الأقارب اللي لهم قرابة شديدة يعني وعندنا مثل بسيط جدا في قصة يعقوب ولابان لابان كان خال يعقوب لأن أخو رفقة أمه لاحظوا الآتي لما تقابل يعقوب مع راحيل بيقول وقبل يعقوب راحيل ورفع ورفع صوته وبكى وأخبر يعقوب راحيل أنه أخو أبيها وأنه ابن رفقة إنه أخو أبيها لقى قريبته بنت خاله فتأثر جدا وبكى وقال لها ان هو اخو ابيها وابن رفقة هو مش اخو ابيها ده ابوها يبقى خاله لكن كلمة اخ اخو ابيها يعني قريب شديد ليه جدا كان الاقارب الشديد القربة يبقوا اخوات وبعد كده راح مع لابان وخلاه ي- يرعى غنمه وقال له أنت عظمي ولحمي وقام عنده شهر من الزمان ثم قال لابان ليعقوب ألأنك أخي تخدمني مجانا يعني يعقوب قال أنا أ- إن أخو أبيها ولابان نفسه قال ألأنك أخي ألأنك أخي يعني أنت لحمي ودمي زي ما قال له كده أنت عظمي ولحمي دي كلمة أخ يعني عظمه ولحمه وهكذا القرابة الشديدة اللي زي الخال اعتبر أخ قالها يعقوب وقالها لابان مما يدل على أنه عرف متبادل ومتداول وبعدين نفس الأمر مع إبرام ولوط معروف إبرام من تكوين 11 انه يبقى عم لوط انه يبقى ايه عم لوط في تكوين 11 من من آية 27 وهذه مواليد تارح ولد تارح إبرام وناحور وهاران ولد إبرام وناحور وهاران وهاران ولد لوط يبقى لوط ابن هاران أخي إبرام يبقى ه- إبرام عمه وبعدين في تكوين 14 لما حدث سبي سادوم ولوط بيقول آه، فلما سمع إبرام أن أخاه سبي جر غلمانه المتمرين يعتبر أن لوط أخاه لأنها قرابة إيه شديدة فإذا كانت الحكاية كده نشوف مين أخوة المسيح أخوة المسيح هم يعقوب وسمعان ويهوذا ويوسي خليكم معانا حتة حتة لما نتابع هذا الأمر آم، مين آه، يعقوب ده يعقوب ورد انه يعقوب اخو الرب ورد انه هو يعقوب ابن حلفي او ابن كلوبه كلمة حلفي وكلوبة بتعني اسما واحدا اما لان النطق يختلف يعني الفه زي البه والها زي الكاف او لان كذا واحد كان بيبقى ليه اسم ليه اكتر من اسم بطرس كان اسمه بطرس وسمعان وصفا ادي ثلاث اسماء ويهوذا الغيور كان اسمه تداوس يعني ليه كذا ومرقس الرسول بيقول يوحنا المل... ام يوحنا الملقب مرقس يعني هو اسمه يوحنا واسمه مرقس فكان يعقوب ابن حلفي نيجي بقى نشوف ازاي دي بقى مشيت ازاي في متى 27 في قصة الصليب نلاقي الآتي متى 27 آية 55 و 56 بيقول وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد وهن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي دي واحدة تانية فكانت حول الصليب مين مريم أم يعقوب ويوسي طيب وبعدين في يوحنا 19 25 يقول وكانت واقفات عند الصليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية مريم زوجة كلوبة دي اللي هي أم يعقوب وإيه ويوسف فمش ممكن هي تكون آه مريم العذراء ناخد مثلا مرقس ستة مرقس ستة بيقول ايه بيقول أليس هذا هو ابن النج... أليس هذا هو النجار ابن مريم وأخو يعقوب ويوسف ويهوذا وقالوا إن أم مريم أم يعقوب و- ويوسي دي تبقى مريم زوجة قلوب أليس هذا هو ابن مريم وأخو يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان في مرقس ستة آية ثلاثة فيبقى أخواته هم يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان وقيل إن مريم زوجة قلوبة في يوحنا 19 مريم زوجة قلوب واللي هي أم يعقوب ويوسف في غلاطيا واحد تسعتاشر قال يعقوب أخو الرب فهو يعقوب أخو يوسف دول في مرقس 15 برضه في قصة الصلب نشوف الآتي مرقس 15 في أي 40 بيقول إيه وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسي وسلومة مش هي مريم العذراء فأخواته مريم أخت أمه اللي هي آه، زوجة قلوبة أو حلفي واللي هي أم يعقوب ويهوذا وسالومي فدول يبقوا ولاد خالته فيبقى ولاد خالته إذا كانوا ولاد خالته ولأنهم ولاد خالته من أجل القرابة الشديدة دعوا أخوته فيبقى ملهمش علاقة بمريم العذراء نضيف إلى هذا بعض ملاحظات بسيطة إن من غير المعقول إن السيد المسيح على الصليب يعهد بأمه إلى يوحنا الحبيب إن كان لها أخوة لها أولاد زي يعقوب ويهوذا ودول من تلاميذ الرب برضه يعني من ضمن الاثني عشر زي ما موجود في متى عشر فمش معقول ان يوديها عند الغرب ويقول له هذه امك وموجود ولادها يعقوب ويهوذا وما يسلمهاش ليهم دي اول نقطة تاني نقطة في الرحلة الى مصر وفي الرجوع منها لم يذكر اطلاقا ان العذراء كان لها اولاد وهي راحت مع يوسف النجار وقعدت في مصر لغاية لما مات الذين يطلبون الصبي فلو كانت هتخلف كان رجعوا معاها آه، أولادها التانيين وأيضا في الرحلة إلى أورشليم اللي جت في إنجيل لوقا كان مريم العذراء ويوسف النجار والمسيح بس ما كانش ليهم أولاد تاني لم يذكر لهم إطلاقا أي أولاد كذلك ليس معقولا أن نقول إن هؤلاء الأولاد أولاد يوسف من امرأة أخرى آه، ترمل يعني ماتت وترمل وبعدين خد العذراء لأن آه، أخوات المسيح دول اللي مريم ويعقوب آه، يعقوب ويهوذا دول كانت أمهم موجودة عند الصليب ساعة صلب المسيح فمش معقول تكون امرأة سابقة ليوسف ترمل بعد موتها وهي ساعة الصليب كانت موجودة هو اللي كان مات مش معقول فلا هم أولاد مريم ولا هم أولاد يوسف من امرأة سابقة كذلك يمكننا أن نقول من ضمن الملاحظات أيضا ما ورد عن ميلاد المسيح في حسقيال 44 نبوة بيقول فقال لي الرب هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا عن رحم السيدة العذراء ف مقارنة النصوص تعني ان هؤلاء الاولاد كانوا اولاد مريم زوجة كلوبة او زوجة حلفي واسمه يعقوب ابن حلفي او يهوذا ابن حلفي او ابن كلوبة ودول اولاد خالة المسيح ومش معقول أقول من اجل القرابة الشديدة واعتبروا اخوته في العرف اليهودي وايضا مش معقول يسلم العذراء ليوحنا ويوسف والعذراء دي ليها أولاد آخرين وأيضا في كل القصص ما جاتش سيرة